احنا في لقى أربعة وصلنا العدد واحد وثلاثين وانحدر إلى كفر نحوم مدينة من الجليل تلاحظوا أن إصحاح أربعة هو بداية خدمة ربنا يسوع له المجد أول وعظة قالها مسجلة على الأقل كانت في أربعة 16 لما دخل المجمع في الناصرة ووعظهم في الآية اللي بتقول روح الرب علي فإحنا في السنة الأولى من خدمة ربنا يسوع المسيح له المجد دلوقتي وزي ما انتم واخدين بالكم انه خدمة ربنا يسوع بدأت في منطقة الجليل اللي تتميز بالفقر والطيبة والناس الأمية و... وده كان تركيزه الأساسي في أول مرحلة من خدمته وكانت مصحوبة دايما بمعجزات كتيرة قوي إنما زي ما لاحظنا المرة اللي فاتت إنه في الناصرة بالزلي... بالذات بلده ما عملش معجزات تقريبا بسبب إنه عدم إيمانهم وشرح لنا مفهوم ليس نبي مقبولا في وطن كفر نحوم مدينة من الجليل هيعمل فيها ربنا يسوع معجزات وهيوعظ فيها إنما بعد كده كتير منهم هيرفضوه وعشان كده تستحق الويل واللعن وكان يعلمهم في السبوت ربنا يسوع له المجد ما كسرش النظام اليهودي في الأول خالص كان حريص ان اجتماع السبت يحضره ويوعظ فيه احنا قلنا ان القرى والبلاد في كل قرية مجمع يهودي يجتمع يوم السبت يصلوا مزامير ويفتحوا جزء من التوراة والأنبياء ويقف واحد يشرح ويوعظ فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان يعني عادة الواحد لما يوصف وعظة أو كلام يقول مثلا كلام جميل يقول كلام مقنع يقول كلام مؤثر يقول كلام مفرح انما تعبير في سلطان ده تعبير غريب شوي والسلطان ده اكتر من حاجه اولا سلطان التاثير يعني الناس تتأثر كأنه ملك مشاعرهم وهو بيتكلم في سلطان على القلب في سلطان على المشاعر وكمان سلطان الإقناع يعني في ناس تتحرك بقلبها وفي ناس كمان تتحرك بعقلها برضه ربنا يسوع له المجد له سلطان على العقول انه مفيش حد يقدر قصاده هو بيسمع ما يقتنعش عقليا او ما يتغلبش ما يلاقيش حجة ترد على الكلام ده كمان في كلمة سلطان التغيير هو مش مجرد اقناع وتأثير انما كمان مصحوب بقوة داخلية تخلي الواحد عاوز يتغير عاوز يمشي ورا الكلام ده عاوز يعمله ما هو ممكن الواحد يسمع وعظة جميلة يقول أنا فهمت حاجات كتير وبس فهم إنما ما فيش حاجة اتغيرت وممكن واحد ينفعل وبس إنما عشان يتغير طباعه تتغير حياته تتغير ده الحكاية محتاجة سلطان كمان كلمة سلطان تفيد معنى أهم من ده كله أنه يتكلم بسلطان إلهي يعني ايه ما هو اللي بيتكلم ده ربنا مش انسان عادي فلما يقول في الموعظة على الجبل سمعتم انه قيل للقدماء اما انا فاقول لا بالراحة شوية هو ايه اللي اتقال للقدماء ده مش ده كلام ربنا طب انت هتقول زيك زي اللي اللي اتقال في العهد القديم يبقى انت هو هو يبقى انت اله العهد القديم اللي قلت الكلام وجاي تكمله دلوقتي عشان كده قال لهم ما جئت لانقض بل لاكمل يبقى هو نفسه اللي قال في العهد القديم هو اللي بيقول في العهد الجديد لانه ما يجيش أبدا نبي مهما كان يقول سمعتم أنه قيل ما هو قيل دي منسوبة لله للقدماء أما أنا فأقول هيقولوا له أنت إيه عشان تغير أو يعني تكمل حتى إنما الوحيد اللي يقدر يقول أنا أقول بسلطان ده لأنه ربنا فالناس بالرغم انها مش قادرة تعترف ان هو ربنا بس حاسة انه مش شخص عادي لانه يتكلم بسلطان وليس كالكتبة وليس كالانبياء وليس كاي شخص تاني كمان السلطان مش بس تأثير واقناع وتغيير وسلطان الهي واضح انما في سلطان على الشر دي هتبان بقى في القصص اللي جايه انه قوى الشر بتنهزم امام كلمة ربنا وامام كلمة واحدة من كلام المسيح ده سلطان مش موجود عند اي حد او مش موجود عند حد سلطان الله على الشر لان الانسان فينا في حاجات وحشة كتير فبيقاوم الكلام الحلو وبيصد والشر بيبقى مش عاوزه يطلع ويستجيب للكلام ده انما في سلطان بيكتشفوا انه الشر اللي جواهم بيسيح قدام كلمة ربنا وعاوزين يمشوا مع ربنا واللي فيه شيطان زي ما هنشوف دلوقتي يخرج الشيطان كمان ما يستحملش فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان والغريب والعجيب انه قد ما الكلام بسلطان الا ان كلام ربنا يسوع يتميز ببساطة شديدة جدا يعني أبسط تعاليم اللي يقرأ الأناجيل في أي لغة من اللغات المترجم إليها مش محتاجة ثقافة عالية ومش محتاجة ذكاء الأمثلة اللي بيقولها المسيح في منتهى البساطة الأسلوب اللي بيتكلم بيه في منتهى البساطة والمعاني واضحة وقريبة صحيح لا تلغي ان كلمة ربنا عميقة جدا يعني في معنى مباشر وفي معاني اخرى ملهاش آخر لكن الكلام بسيط يعني فكروا في أي تعليم من تعليم المسيح له المجد ما تحسوش بصعوبة في الفهم بينما أنت ممكن لما تقرأ كتاب لأي كاتب تحس أنك ده عاوز حد يعني عنده خلفيات وعنده عنده احنا مش محتاجين خلفيات ادي الانجيل ده لأي واحد انجيل لوقا لأي واحد ما يعرفش حاجة عن المسيحية هيفهم 70-80% منه إذا كانت اللغة هي اللغة بتاعته مش محتاجة مجهود ليه لأنه كلام ربنا يسوع له المجد كلام بسيط ولكن فيه كل حاجة وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس فصرخ بصوت عظيم قائلا وهو بيوعظ أو بعد ما خلص كان في واحد عليه روح شيطان روح نجس وصرخ بصوت عظيم آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري أتيت لتهلكنا أنا أعرفك من أنت قدوس الله الشياطين دول متعبين أوي ويلخبطوا هو الشيطان هنا اعترف بلاهوته في الوقت اللي لسه الناس حتى ما اعترفتش بلاهوته واحد يقول طب كتر خيره ده شهد للمسيح اهو وبدري قوي في بداية خدمته وبعد شوية هيقول برضه انتهرهم تاني لما كلهم كانوا بيقولوا كده الحتة دي معلش اتكلم فيها شوية لانها بتلخبط ناس كتير هل ممكن يشهد الشيطان لله اه ممكن ممكن لكن غرضه وحش ليه لانه ساعات واحد يقول انا سمعت تعاليم كويسه عن المسيح هل ممكن تبقى التعاليم الكويسه دي بيحركها شيطان ايوه ممكن طبعا ممكن جدا ليه هو هيقول جزء حلو انما شوفوا هو عبر عن منهجه منهجه انه ما لنا ولك يعني انت في حالك واحنا في حالنا الشيطان يؤمن ان المسيح هو ابن الله بالحقيقة وما يشكش ابدا احنا ممكن نشك في لحظة انما الشيطان ما بيحبش ربنا ومش هيبقى في صفه ابدا ومش هيخضع له فالشيطان بيحاول يجذب الناس بكلام كويس انما بعد كده هو عنده تارجت بعيد انه يسحبهم بعيد عن ربنا وهكذا يفعل الانبياء الكذب او التعاليم الغريبه طول عمر الكنيسه تتعرض لبدع البدع والهرطقات فيها جزء صح في كلام صح انما في الاخر الغرض يسحبهم بره الكنيسه وبره التعليم المستقيم عشان يضيع ابديته حتى لو جزء من الكلام صح انا اعرفك انت قدوس الله طب ده الحته صح دي محدش يقدر يقول انها كلام غلط الشيطان ما قالش حاجه غلط انما قال ما لنا ولك يعني احنا لا يمكن نبقى في كفه واحده وفي صف واحد ابدا عشان كده الكنيسة بتنبهنا دايما احذروا من التعاليم الغريبة التي تأخذ ثوب تعليم مستقيم في سم ساعات يبقى في الكلام يبقى نص الكلام حلو انما في افكار داخله غلط ومن هنا بتطلع طوايف وبتطلع بدع وبتطلع وعمالين يفتتوا في المسيح ما ده غرض الشيطان الشيطان عاوز يقسم الكنيسه ويقطعها حتت ده شغل الشيطان طبعا لانه اكتر واحد فاهم اللي قاله ربنا يسوع كل مملكه تنقسم على ذاتها تخرج فهو ايه عاوز يخرب الكنيسه عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع المسيح له المجد لم يقبل ابدا شهاده من شيطان ما يقبلهاش ابدا كان واحد تاني يقول له يا رب ده راجل عليه روح غريب ونط في مكانه والناس مجتمعة وقال له أنا أعرفك أنت قدوس الله ما تستغله ده فرصة الناس سمعت شهادة من روح غريب أنه أنت قدوس الله أنت ابن الله ليه لأ أبدا مرفوض التعامل مع الشياطين حتى لو قالوا الحق ودي أصلها ماشية اليومين دول كويس أوي واحد يقول إيه أنا رحت لواحد مش عارف بيعمل إيه سحر وحجاب وودع وكف وفنجان و... وقال لي حاجات صح طب ويا طب ممكن يقول حاجات صح وممكن يكون بيتعامل مع الشيطان إنما فلسفته في الآخر ما لنا ولك يا يسوع الناصري لا يمكن هيقربك من ربنا على المدى البعيد حتى يمكن في الأول يمشي معاك في حاجات إنما هو له خطة, خطة بعيدة إنه يفصلك عن المسيح عشان يستفرد بيك حتى لو شهد وقال قدوس الله حد يستغرب الشياطين تعرف تقول قدوس الله زي الملائكه يعرفوا يقولوا أجيوس يعرفوا طبعا حافظين كل ألحان الكنيسة وعارفين كل حاجة وحافظين الآيات كلها الشيطان حافظ الكتاب المقدس صم أشطر مننا كلنا في الحتة دي إنما تظل القاعدة ما لنا ولك ما فيش شركة أبدا بين النور والظلمة أي شركة للمسيح مع بني مع بليعال متفقوش أبدا فانتهره يسوع قائلا اخرس شوفوا كلمة جديدة ازاي ما قالهاش لإنسان ما قالهاش لإنسان أبدا ربنا يسوع وديع جدا مع كل البشر اليهود شتموه وقالوا له انت سامري وفيك شيطان ما قال لهمش اخرسوا هو محب البشر الصالح انما مع الشياطين مرعب اخرس واخرج منه يعني ايه يعني ما اتضحكش على المسيح له المجد بالكلمتين الفاضيين دول وكأنه برضه بنكتشف منهج مشهور للشياطين انه ممكن يضحكوا على القديسين اذا كانوا حاولوا مع المسيح له المجد نفسه يغروه بكلمتين عشان ايه ما يخرجوش من الجدع الغلبان ده فقال ايه قال له ده انا بكرمك وبمجدك اهو انت قدوس الله وبشهد لك عشان يسيبه في مطرح يذل الانسان ده انما المسيح ما قبلش هكذا القديسون ما يقبلوش ابدا لو جيش طنف ودانهم يقول لهم ايه انت قديس يقول له اخرس وانا هصدق الكلام ده ما صدقش لما يجي الشيطان يقول لك انت انت بقيت قول له اخرس بقيت ايه انا عارف نفسي كويس واحد هو الله القدوس انا ولا حاجه ده هو ربنا اللي بيستر فاذا كان هذا الصوت اللي يمدح الانسان قد يكون صوت غاش يغريك ويبهرك عشان ايه يتملكك انما الشاطر اللي يقول في ذاته اخرس ما يقولهاش الانسان ابدا انما يقولها الايه العدو الخير اللي بي عاوز يوقعه واخرج منه هنا تلاحظوا كمان ربنا يسوع له المجد حتى ما صلاش وهنا يبان سلطان الله انه يعني لما كان نبي يعمل معجزة يقول يا رب يستدعي قوة الله يصلي طبعا انما المسيح له المجد كثير أو ما كانش بيصلي في المواقف دي ليه لانه هو هو هو الله له المجد له كل السلطان والقوة والقدرة فيخرج الشيطان بكلمة فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا حتة الصرع دي اللي بتحصل أحيانا عند خروج الشياطين دليل على اللي كان الشيطان عاوز يعمله في الإنسان يعني في أكتر من معجزة ذكر أن في لحظة خروج الشيطان يقع ويجيله زي حالة كده صرع يتبهدل ويتمرغ وفي مرة قال صار كميت ما هو ده اللي عاوز يعمله الشيطان فلأن دي آخر لحظة عنده بس ما يقدرش يموته طبعا فبيورينا ادي اللي كان هيوصله له زي في قصة مجنون الجدريين لما الشياطين خرجت دخلت في الخنازير الخنازير اندفعت وغرقت كلها هو ده اللي الشياطين عاوزة تعمله في البشر انها تخلص عليهم فالمنظر بتاع خروج الشيطان يكشف ان الخضوع للشياطين بيوصل لكده في الآخر وتاني نأكد احذروا من التعامل مع الشياطين بأي شكل في ناس تستسهل تقول مثلا ايه يبدو ان البنت ما ربنا مش مسهل لها بجوازها وسمعنا انها معمول لها عمل فرحنا لواحد قال بيفك الاعمال ما هو ما هو لو ما بيفكش الأعمال بقوة الروح القدس بسلطان المسيح يبقى شغال مع مين؟ ما فيش غير اتنين يبقى شغال مع الشيطان فطبعا ده يكون شغال مع الشيطان ويريحها قوي في الأول لازم عشان يشتري الزبون وبعد كده يضيع أبديتها خالص خلاص بقت تثق فيه ما بقتش تثق في كلام ربنا ولا في المذبح جسد ربنا ودمه ولا في حياة التوبة ولا في سر الاعتراف ولا في صلوات الكنيسة مشيت في سكة تاني خلاص ودي كترة الحاجات حسب ده شوية مية حضروا القداس يخرجوا أجدع شيطان ده اللي عايش في حياة التوبة والاعتراف بيتناول بانتظام لما يجي رئيس شياطين ما يقدرش يقرب منه واحد يزعل لما يلاقي شعب الكنيسة بيخاف من الحاجات تخافش ابدا انما اوعى تروح برجليك تتعامل مع الناس دي يبقى فتحت الباب لعدو الخير يدخل حياتك بحجة قال هنفك عمل ومش عارف مربوط والكلام بتاع الناس ده فانتهره يسوع قائلا اخرس واخرج منه فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيء ده المسيح واقف له ما يقدرش يعوره حتى المسيح له المجد واقف له ما يقدرش يضره فوقعت دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة يعني في سلطان في الوعظ في التعليم وفي سلطان إخراج شياطين كمان ما هذه الكلمة لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج دي ما شافوهاش وما سمعوش عنها يعني لو كان حد هيخرج قبل كده كان بالصلاه انما المره دي بكلمه وبزعيق كده ده ايه ده السلطان والقوه دي وخرج صيت عنه الى كل موضع في الكره المحيطه ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان هم احنا في يوم ايه دلوقتي يوم السبت ما احنا قلنا بيدخل السبت يوعظ وده الجزء اللي احنا بنصليه في صلاة الغروب ويبدو ان في معاني مهمة ناخدها عشان كل ما نصلي صلاة غروب نتذكر المعاني اللي بنشوفها دلوقتي لما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة المسيح له المجد كان بيدخل بيوت أحبائه يدخل بيوت تلاميذه ويعيش مشاكلهم لأن ربنا يسوع المسيح له المجد هو الراعي الصالح مش جاي يعلم بس ومش جاي يفدي بس جاي يشيل مشاكلنا وجاي يعيش معانا وجاي يشاركنا همومنا فدخل بيت سمعان بيت سمعان طبعا كصياد قروي في الجليل من ألفين سنة ده معناه عشة زي اللي بيخدموا في العشوائيات كده عشة صغيرة يعني فقيرة طبعا والحمى ساعتها كانت تموت لانه ما كانش فيه انتي بايوتكس ما كانش فيه علاج للسخونه ما كانش ما كانش فيه كان ممكن اي حمى تضيع الانسان فسالوه من اجله برضه هنا بعض الاباء قالوا ان سمعان نفسه ما سالش انما الحبايب سالوا ودي شكل الكنيسه الحلو ان يمكن واحد يكون يمكن مستكتر يطلب لنفسه إنما الأحباء بيطلبوا من أجله الناس البسطة تحب بعض وتشيل بعض وتلاقي يمكن صاحب المشكلة ما جريش على الكنيسة إنما جاره جه على الكنيسة وراح قال لأبونا تعالى أبونا صلي لفلان من غير ما حد يقول له في محبة بسيطة عند الغلابة كده فوقف فوقها فوقها يعني هي نايمة غالبا على فرشة كده على الأرض إنما كلمة فوقها دي معناها إيه؟ إن المسيح له المجد فوق الحاجات فوق أي مرض وفوق أي مشكلة لازم يبقى ده إيمان أيوة ده مرض مستعص وملوش علاج والطب عاجز طب وماله إنما المسيح نقول عليه إيه؟ وقف فوقها فوقها يعني راسه فوق طبعا الحاجات دي خالص أي حاجة ما تستعصيش عليه وانتهر الحمى طب الروح الشرير يسمع ويخرج والمرض كمان ايوه طبعا ما هو في سلطان على كل شيء سمعنا سلطان الكلمه التعليم وادي سلطان على الشياطين وادي سلطان على الامراض كان الكتاب عمال يشاور يقول يلا بقى افهموا بقى من هو الذي له سلطان على كل شيء الا الله وحده فانتهر الحمى فتركته برضو تلاحظوا ان ربنا يسوع المسيح له المجد علمنا ازاي يوم الخادم يبقى ما بين الوعظ والتعليم وما بين عمل الرحمة والخير الحكاية مش كلها وعظ ومش كلها صلاة إنما اليوم ده لما تتتبعوه تلاقي حط فيه الثلاث أبعاد الأساسيين في حياة الخدام أو المكرسين بالذات التعليم والخدمة والصلاة لما نمشي كمان كم سطر كده دول حياة المسيح الحقيقي التعليم والخدمة والصلاة إن كان بيشتغل حتى شغله يعني جزء منه خدمة ولو في فرصة يعلم في شغله بيعلم وطول اليوم عاوز يصلي فدي حياة المسيح على الأرض بيقدم ربنا في الكلام بيخدم كل الناس بحب علاقته بربنا لا تنقطع من خلال الصلاة وقف فوقها وانتهر الحمى فتركته وفي الحال قامت وصارت تخدمهم برضو دي حاجة غريبة ده اللي يطلع من دور تقيل زي كده يقعد هفتان وتعبان وهزلان بتاع ثلاث أربع أيام إنما دي قامت بصحة قوية قامت كعادة الناس القرويين البسطة تضايف وتشيل وتحط ما هو المسيح جاي من المجمع معاه حبايب كتير طبعا سمعان واصحابه بقى فجاي غالبا في لما يعني قامت تخدمهم تخدمهم يعني تضيفهم طب وهي فيها صحة لكده ما هو المسيح له المجد لما يعمل العمل يعمله كامل مش محتاجة حتى النقاهة والكلام بتاع الطب التعبان لا دي هتقوم بصحة وعافية ما كانتش عندها قبل المرض كمان فقامت وصارت تخدم كل الأمراض اللي قابلها المسيح له المجد في حياة في خدمته على الأرض الكنيسة كمان بتقراها بمعنى روحي أو بمغزى رمزي تقول إيه يا ناس في حمى شديدة يعني الخطية هداهم ورمياهم على الأرض اللي يقوم من الحمى بتاعته لازم يعمل إيه لازم يقوم يخدم اللي يدوق القيامة من المرض الروحي لازم يبقى رد فعله للمسيح له المجد ايه يخدم عشان كده احلى خادم هو اللي عايش التوبة هو اللي قام هو اللي كان مريض وصح وخف وخف فده يقوم يخدم على طول بحماس شديد لانه كان بيموت فده القيامة التوبة قيامة قيامة من الموت قيامة من المرض الروحي واللي يقوم ده يغير بقى اتجاه حياته يبقى عاوز يخدم ربنا ويخدم الناس كلها وعند غروب الشمس هو اليوم اليهودي يخلص في الغروب يعني احنا نعتبر دلوقتي دخلنا في يوم الاربعاء عند اليهود ففي يوم السبت ممنوع على حد يعمل حاجه انما اكيد الناس سمعت ان المسيح اول ما دخل بيت سمعان حماته خفت فضلوا يا عيني يفركوا في بيوتهم ساعتين ثلاثة لغاية ما الشمس تغرب وأول ما غربت ودخل فجر الحد أو ليلة الحد خلاص مسموح لهم بالحركة يقول عند غروب الشمس جميع الذين كانوا عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه ما تنسوش ان المسيح له المجد في عرف اليهود كسر السبت لانه اقام حماد سمعان يوم سبت ما كانش المفروض يقومها يوم سبت وهي كمان كسرت السبت لانها بقت ايه صارت تخدمهم بوظوا الطقس اليهودي كده انما طبعا المسيح له المجد هيشرح الحتة دي بعد كده يقول ده الحرف يقتل السبت ده من اجل الانسان وطبعا يصح عمل الخير يوم السبت فاللي عمله المسيح خير قوي واللي عملته هي خير قوي وكله ربنا انما العقليه اليهوديه المتزمته كانت جامده متأيده فمستنين قال تغرب شمس السبت لكن كمان الاباء شافوا فيها كده اشاره جميله لايه ان الشفاء اللي بالجمله ده والخلاص اللي بالجمله ده والفرح اللي بالجملة ده مرتبط بيوم ايه بيوم الحد ما هو بعد السبت في الحد وكأن إعلان العهد الجديد مرتبط بقيامة المسيح سيقيم كل من له مرض بأنواع أمراض مختلفة من أول ما يدخل الحد عشان كده احنا بتوع الحد هم لسه بتوع السبت يا عيني مطروحين في أمراض كثيرة إنما احنا عندنا خلاص الشفاء مجاني وسهل وأيا كان نوع المرض أيا كانت الخطية والحالة وال... كل ده محلول تصوروا معايا أن العشة بتاعت بطرس دي الراجل الصياد الغلبان أي كرامة صارت له وهي البلد كلها القرية كلها بقت على بابه شوفوا فرحة الخادم اللي يحط ايده في ايد ربنا يبقى في بركة في بيته شفاء لأمراض أسرته في كرامة من محبة الناس هو ربنا ما ادالوش فلوس وما حولش العشة قصر إنما أنا متصور نفسية بطرس في آخر الليل كده ما كانش مصدق روحه ده كان عمال كإنسان عادي بيفكر حماته يمكن تموت بكرة ولا بعده وهم وغم وخايف ومسؤولية إنما شوفوا الفرحة هي خفت ومش هي خفت ده على حس العشة اللي هو ساكن فيها كل القرية خفت كل البلد إحساس رائع كل اللي يشتغل مع ربنا يحس بالحاجات دخل بيت سمعان يا ترى امتى يدخل بيتك بقى امتى يبقى بيتك مفتوح للأنواع الأمراض المختلفة ما هو برضو سمعان طيب ما طلعش يقول لهم ما حدش قرب من البيت خلينا ننام او سيبونا في حالنا او بكره الصبح يبقى يبقى يطلع لكم المسيح لا لا البيت اللي يدوق محبة ربنا ما يبقاش بيت أناني أبدا يفتح وما يقفلش خلاص يفتح لأي سائل وأي مسكين وأي محتاج خلاص بقى بيت سمعان ده مصدر شفاء وهو سمعان غلبان و... ولسه على فكرة سمعان ما يعتبرش يعني بقى رسول لغاية دلوقتي لسه لسه الدعوة جاية في الإصحاح اللي جاي إنما هو حضر غالبا في المجمع وبعدين حب يضيف المسيح ودخل المسيح بيته فزنوا عليه قالوا له الست تعبانة جوه حط ايده عليها خفت وهكذا يقول كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه فوضع يديه على كل واحد منهم فشفاه ثم ممكن واحد يقول لربنا يسوع بما أن الكلمة قوية ما تضيعش وقتك يا رب ما تضيعش وقتك قول لهم خف لكن المسيح ما عملش كده ايه قيمة اللمسة دي دي الاباء عجبتهم قوي بقى في التأملات كيرلس الكبير بالذات عمود الدين ده ده البطرك 24 في تاريخ الكنيسة قال فيها شغل كتير قوي وتأملات كتيرة قال ده كون المسيح يحط ايده على انسان ده هي دي المسيحية كلها الله صار إنسانا ليلمسك ده هي دي الرسالة كلها ده هو تجسد عشان يحط إيده على رأسك عشان يحصل التاتش ده عشان يحصل التلامس ده عشان تعرف ان ربنا ما عادش بعيد عنك وقاعد في السماء زي ما كنت فاكر قبل كده ده جالك عشان بايده اللي كلها سلطان وكلها قوة وكلها قدرة وكلها حب هتطلع كل الغلط واللخبطة اللي جواك بلمس فكان يضع يديه على كل واحد عشان هنا كمان تبان الخبرة الشخصية يعني ايه يعني دينك عدد كبير انما من حقك تقول له يا رب يسوع له المجد المسني انا حط ايدك عليا انا خليني احس بيك انا لانه ممكن مع الزحمه ناس ما تلمسش زي في قصة نازفة الدم كان في ناس زحمة قوي بس ما حدش حريص او مقدر قيمة اللمس ففي واحدة كانت فاهمة ومقدرة فوقف وقال من لمسني لانها مقدرة وعارفة هي عاوزة ايه كمان كيرلس الكبير لانه كان قدامه ساعتها بدعه بدعه نسطور كان بيرد عليه نسطور ده قسم المسيح اتنين قال شويه اله وشويه انسان فقال له ايه رايك ان اليد البشريه خلي بالكم التعبير ده اليد البشريه لله المتجسد هي اللي بتعمل كل شفاء ما يتفصلوش ابدا فصلتهم ازاي يا نسطور ازاي فصلت كونه اله عن كونه انسان هي الايد اللي شافت دي ايد مين تقول المسيح كانسان ما ينفعش انما دي ايد يعني بشر يعني رحم ودم فاليد البشريه لله الحي المتجسد هي اللي بتشفي فعشان كده احنا بنقول ايه صار المسيح له طبيعه واحده من طبيعتين المسيح له طبيعة واحدة إله متجسد لا تقدر تفصل لاهوته عن ناسوته إيه لحظة ولا طرفة عين ما تفصلوش أبدا خلاص فيش لحظة تقدر تقول عليه إنسان بس لا ولا لحظة بعد تجسده تقول عليه إله بس طب هو هنا إله ولا إنسان إله لأنه بيشفي وإنسان لأنه بيلمس مش كده واضحة الفكرة اللي عاوز كيرلس الكبير يقولها انه ازاي يا نسطور وقعت وفصلتهم اتنين وهو بيلمس بايده وبيشفي بسلطانه وفي نفس اللحظة وبنفس الحركة نرجع تاني لفكرة وضع يدي على كل واحد منهم وشفاهم تلاحظوا ان هو ده كمان الطقس القبطي لغاية دلوقتي انه الاسرار تقدم لكل شخص يعني ايه سر مسحة المرضى مفيش مسح بالجملة واحد واحد ياخد وضع اليد والزيت ليه لأن في بركة شخصية لكل واحد وضع يدي على كل واحد منهم وشفاه شوفوا اللي يجي لربنا لازم يخف أيا كان مرض قد يكون في ناس قعدت وقالت مش معقولة خف أو ما صدقتش حكاية إن حماد سمعان كانت عيانة وخفت دول هيخفوا؟ مش هيخفوا مش هيخفوا خلي بالكم هنا المسيح لو المجد ما قالهمش عندكم إيمان ولا لأ ليه؟ ما هو كونه جه ووقف في الطابور معناه عنده إيمان ما هو ايه اللي موقفه في الزحمة وهو مريض كده ايه اللي مخليه عمال يتهافت عشان ياخد لمسة من المسيح الا ثقته ان ايد المسيح تتحط على راسه وتشفيه خلاص يبقى شوفوا الناس البسيطة دي ايمانها سهل القرية كلها عندها ايمان انما بقى البهوات ساعات بيبقى صعب عليهم الايمان ما يعرفوش يؤمنوا وضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم يمكن الكنيسة اختارت الفصل ده لأنه مناسب للغروب بيقول يبدأ بكلمة عند غروب الشمس أو في النص كأنه الكنيسة بتقول لكل واحد فينا في صلاة الغروب حاجة من اتنين هو أنت مريض لو قلت لا طب خليك في عشتك إنما لو قلت أنا مريض تقول لك الحكاية سهلة تعال أقف عند بيت سمعان وخد دورك واطلب إيه أن يضع يده عليك عشان تخف عشان كده تيجي في آخر اليوم على الغروب تقول له يا رب بصراحة أنا مريض مريض بالعصبية وبالإدانة وبالهم وبالقلق أنا عاوز أخف في الكنيسة في صلاة الغروب تقول لك خلاص أنت لما تصلي هيحط إيده عليك تخف و... وكل اليوم ده يتسامح ويتشال وفي حياتك كمان كخادم أو كمسيحي لك رسالة يا ترى عند غروب الشمس انت قضيت يومك بالطول وبالعرض وفي الشغل انما انت منتبه ان هناك سقماء بامراض كثيره طب ما المسيح قعد طول اليوم بيوعظ كان ممكن يدخل يريح ما تخليك شبه المسيح وقدم عمل رحمه مش هنقول شفاء الشفاء معجزه يديها ربنا للبعض وما يديهاش للبعض انما لقاء المريض ده معجزه تعزية الحزين ده معجزة لا ده مطلوب مننا كلنا انك يكون عندك استعداد بعد يومك انك تتعامل مع السقماء بأمراض كثيرة وتحبهم وتحن عليهم وكانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين تلاحظوا ان بعض المرضى يعني كل المرضى جم انما بعضهم هم اللي كان عليه شياطين كانوا زمان ما كانوا يعتقدوا أي مرض شيطان إنما طبعا مع التطور دلوقتي ثبت إنه مش كل الأمراض شياطين طبعا ده يمكن واحد على مية من الحالات المستعصية هي اللي بتبقى وراها روح شرير إنما بدل ما نقعد نقول ده شر روح شرير ولا مرض ما, ما هو الحل واحد مش الحل واحد روح لدكاترة وكل حاجة إنما المهم يضع يديه على كل واحد فيشفيهم وإن كان شيطان هيخرج فالحل واحد ما تقعدش تدور في التشخيص كتير خليك في العلاج العلاج أهم بدل العلاج واحد دور عليه كانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول نفس الكلام زي اللي فات أنت المسيح ابن الله برضو ما قالوش حاجة غلط وفضل موقف المسيح زي ما هو فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون اخرس تاني يا رب ما قالوش حاجة غلط برضو لا لا يقبل شهادة من شيطان أبدا دي حصلت في سفر أعمال الرسل في أعمال 16 بولس وسيلة كانوا دخلوا فيليبي وعظوا وبيلف فجارية عليها روح شرير إنما الروح الشرير هنا اسمه روح عرافة يعني ايه زي بتوع الودع والحاجات دي المحترفات اللي بيبقى عليهم ساعات شياطين دول فبقت بتكسب اسيادها لانها جاريه مكسب كبير لان الناس بتلجا لها تقول لها الولد هيتجوز امتى وهيتجوز مين وبتاع وتاخد فلوس ففضلت تمشي ورا بولس وسيله في فيليبي تقول الناس دول بتوع ربنا وجايين يكلموكم عن الحق طب دي بروباجندا يعني ودعاية ما كانش يحلم بيها بولس واحدة مشهورة في البلد وكل الناس بتثق في كلامها ودعاية ببلاش إنما عارفين بولس يعمل إيه ينتهرها ويطرد الشيطان منها برضه ويقلب الدنيا على نفسه لأنه أسيادها اللي بيكسبوا من وراها اتغاظوا جدا خرج رجاء مكسبهم فقلبوا البلد كلها عليه سجنوه في ليلتها وخد يعني ضربوا ضرب جامد قوي اتوصى عليهم تمام لكن في ليلتها يخرج من السجن بمعجزة وزلزال إنما الآباء القديسين اتعلموا المنهج من المسيح هي روح العرافة ما قالتش حاجة غلط على بولس وسيلة قالت دول بتوع ربنا وجايين يكلموكم عن الحق لكن برضو ما قبلش منها الكلام فلنحذر من أن يتجمل الشيطان ويقول كلام مفيد أو يقول كلام صح خلينا في بيت سمعان الغلبان في الكنيسة بتاعتنا اللي مسلمانا الشفاء ومسلمانا الإيمان وفيها إيد المسيح اللي بجد بلاش أي إيد وهي تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسيح هاي غريبة أوي هم عشان عرفوك يا رب تقول لهم ما تقولوش أيوة لأن دول بيعرفوه نظري المسيح له المجد لا يقبل شهادة من شخص يعرفه معلومات أو يعرفه بدون أن يحبه يقول له اسكت ما تتكلمش ايه الفرق بين معرفة الشياطين ومعرفتنا احنا لله الشياطين يعرف اكتر انما احنا بنعرف ربنا قليل قوي بس ايه بنحبه فيقول لنا اتكلموا عني نقول له يا رب ما نعرفش ده احنا كلامنا تعبان ومعلوماتنا قليلة يقول لا معلش انتوا قولوا واتكلموا واشهدوا وهخلي الروح القدس يشهد على لسانكم ويتكلم معاكم ويسندكم وكل حاجة طب الشياطين يعرفوا اكتر يمكن كلامهم يبقى أكثر تأثير أقول لهم أبد دول ما لهمش فيا حاجة ماليش معاهم عمار دول يخرسوا احنا نتكلم واحنا ناس على قدنا خالص ليه لأننا نعرفه معرفة حب يا ريت الواحد يراجع نفسه ويسأل هو أنا أعرف ربنا معلومات ولا أعرفه حب هو أنا بيني وبين ربنا إيه معلومات أعرفها من صغري ولا ربنا ده غالي عليا بحبه لو غالي عليا ومعاشره وبحبه اتكلم ما يهمكش إنما لو تعرف عنه معلومات وقريت عنه كتب كتير حاسب لا يقول لك بلاش تتكلم لأنك عرفتني طب ازاي بلاش تتكلم لأنك عرفتني أصلك عرفتني بس بطريقة ايه الشياطين كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوه بس دي معرفة الشياطين أنه المسيح ولما صار النهار احتمال يكون خلي بالكم اليوم ابتدى ازاي احنا لسه في يوم واحد دلوقتي انحدر لكفر النحوم وطلع على المجمع قد الظهر كده ووعظ الوعظة وروح على بيت سمعان عمل الشفاء الحماد سمعان بعد شوية البلد اتقلبت قعد يشفي يمكن طول الليل أو على الأقل بعد الغروب ولما صار النهار دخلنا في إيه؟ فجر الحد فجر الحد الواحد يعمل إيه شوفوا بقى الكلام المهم خرج الكلمة دي مهمة أوي المسيحي الحقيقي يفضل يستنى فجر الحد ويطلع بره الدنيا يخرج يخرج يعني كتير من الكتاب كلمة خرج تفيد الخروج بره الدنيا يعني لما يقول لك الرب يحفظ دخولك وخروجك نسميها الخارجة يعني تطلع بره الدنيا ده إحساس المسيح الحقيقي إنه فجر الحد بيخرج بيخرج يعني إيه؟ إحنا عايشين ست أيام في الدنيا مع الشياطين ومع أفكار الدنيا وسط عالم معوج وملتو بس قلبنا في إيه؟ في فجر الحد حيث قام المسيح ليأخذنا معه ويصعدنا معه ونجلس معه إلى الأبد في السماء فيبقى يجي الواحد وكانوا أجدادنا عايشين المعنى ده وهم ناس بسطة استنوا فجر الحد تلاقي كل الفلاحين فرحانين جدا وطالعين من خمسة الصبح على الكنيسة وبعضهم يبات في الكنيسة كمان اللي هو نظام الأديرة دلوقتي ليه خارجين بره الدنيا الكنيسة بالنسبة لهم هي السماء اللي فرحانين يدخلوها كأنهم خرجوا من العالم ليلتقوا بالمسيح له المجد ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء برضو دي إشارة عميقة أن المسيح له المجد حريص على الخلوة حتى وسط الزحم طب يا رب ده أنت في أول الإصحاح خدت لك أربعين يوم خلوة ما كفاية دول ده أنت إله الكل مش محتاج حاجة زي كده إنما عشان يعلمنا اختلى فترة طويلة قوي وأثناء خدمته يبحث عن موضع خلاء ليه يا رب طب ده انت جاي عشان الزحمة انت جاي عشان البشر خسارة كل دقيقة ده انت تحط ايدك في دقيقة تشف تشفي لا لا وقت الخلاء ده مهم والصبح بدري مهم وبالذات فجر الحد ده مهم يا ريت اللي فيكم يقدر ما يضيعش قداس الحد ابدا لانه ده يوم الرب الحكايه دي ابتدت تطفي شويه لان كل يوم في قداس انما لا كل يوم قداس صحيح انما يظل عقيده الكنيسه يوم الرب هو يوم الحد اليوم اللي نيجي كلنا بامراضنا من ليلتها كده ومستنين لمسه المسيح يضع يديه على كل واحد وندخل إلى هذا اليوم كمن دخل إلى موضع خلاء يتمتع بالمسيح له المجد وكان الجموع يفتشون عليه يعني هو هربان من الزحمة عشان يختلي والناس بتجري وراه فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم كلمة أمسكوا المسيح مش هيجري إنما فيها فيها كذا حاجة حلوة فيها حب حقيقي انت رحت فين احنا قلبين عليك الدنيا اللي ده ربنا يمسك فيه تلاحظوها في نشيد ثلاثة يقول ايه سفر النشيد العروسة اللي بتحب ربنا تقول في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي طلبت فما وجدت أقوم وأطوف وألف في الشوارع والأسواق أطلب من تحب نفسي طلبت فما وجدت أسأل الحرس الطائف في المدينة هل رأيتم من تحب نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدته فأمسكته ولم أرخيه هي نفس الفكر اللي يفضل يراور على ربنا كده يمسك فيه يقول له مش هسيبك تاني لا ده أنا علقت عندك كل حاجة إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك كأن يوم الحد خلي بالكم المعنى ده احنا بنمسك المسيح في ايدينا احنا نتحد بيه يصير في متناول ايدينا يدخل حياتنا الشاطر اللي يمسكه ايه وما يرخيهوش طول الاسبوع في واحد بيرخيه بعدها بساعة يعني ايه يطلع بعد التناول كأنه ما مسكش المسيح كأنه ما خدش حاجة انما اللي بيحب ربنا يفضل محافظ عليه طول الأسبوع وحاسس بالعز ومستني ياخد الزقة اللي بعدها والجرعة اللي بعدها في الحد اللي بعده أمسكوه لئلا يذهب عنه يا ترى عندنا هذا الحرص ان احنا نمسك في ربنا لئلا يذهب عنا يذهب يعني ايه البركة تروح والنعمة تروح والفرحة تروح السلام اللي خدته يروح ووعد الأبدية يروح بسبب تقصيرنا طبعا مش لأنه هو مقصر في حاجة فهنا يقول جاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنه يبقى الحكاية محتاجة إيه نيجي من بالليل ونقدم أمراضنا عشان كده دايما كانوا يعلمونا تعالى بالليل ليلة التناول وقول له أنا مريض يا رب حط إيدك عندي بلاوي وأمراض كتير قوي وتسهر معاه وتجي له بدري تقول له عاوز اقعد معاك قعده حلوه وتمسكه ولا ترخيه لئلا يذهب عنك فقال لهم شوفوا بقى ينبهنا اللي يدوق الخبرات دي تلاقي المسيح شغله بحاجه تاني فقال لهم انه ينبغي لي ان ابشر المدن الاخرى ايضا مش انت دقت حبيبي وفرحت وشبعت ومسكت طب ايه رأيك تشتغل معايا في المدن الاخرى ايضا حط قلبك معايا على الناس اللي لسه ما دقتش فاهمين الفكرة يبقى اللي داق التوبة وداق المذبح لازم الخطوة الثالثة هيبقى قلبه فين في المدن الاخرى الناس اللي ضايعة ولسه عندها امراض كتيرة وما دقتش الشفاء والنفوس اللي تايهة ولسه ما عرفتش الطريق ينبغي لي يعني ده عمل ربنا يسوع وبالتالي شغلتنا ينبغي لنا علينا مسؤولية أن نبشر المدن الأخرى ان احنا نوصل المسيح للناس التانية علينا دي مسؤولية ده الواحد كل مرة في القداس يسمع الشعب بيهتف ويقول ايه امين امين امين بموتك يا رب نبشر الواحد يبص في الارض ويقول له يا رب ما تاخدش على كلامهم تاخدش على كلامهم محدش بيبشر ولا حاجة قاعدين يقولوا بس الناس تنفعل بقى بموتك يا رب نبشر ويطلع كل واحد مشغول بفلوسه وهمومه ومشاكله يا ابني انت لسه من ساعة بتقول له هنبشر وبقيامتك وصعودك و... وبعدين يطلع الواحد لا بيبشر ولا مشغول بحاجة إلا بذاته وبنفسه وربنا يعني يفوت من اتضاعه على رأي واحد من القديسين مرة كان عجوز وجه ابنه قال له ابونا شكلك مش مبسوط ليه قال له يا ابني بقالي خمسين سنة بصلي في الدير صلاتي عليا مش ليا قال له ازاي بعد الشر قال له صدقني صلاتي عليا مش ليا قال له ازاي الصلاة تبقى على الواحد قال له بقول له ربنا مثلا في المزمور سبقت عيناي وقت السحر وانا ايام ما بلحقش اصحى بدري واقول له في مزمور تاني بللت فراشي بدموعي وما لقيش دموع في عينيه وفي مزمور تالت اقول له من الاعماق وانا جاف مش عارف اصلي من الاعماق واقول له طلع انه كل كلمة بيصليها بيحاسب نفسه عليها قدها ولا مش قدها فقال له الكلام اللي انا قلته ده وما طلعتش قده ده يشهد عليا انما يعني مش مش هنبطل نصلي لكن على الأقل ناخدها بالمعنى الحلو ده إن إحنا لما نيجي نقول نبشر نقول له يا رب صحيح اللي يمسكك ويدوقك يبقى ما هو يبقاش وراه حاجة تاني غير كده عاوز يوصل يوصلك لكل إنسان بأي طريقة بالكلام بالسلوك بالمحبة بأي حاجة بس توصل ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت جيت ليه بقى لكل اللي فات عشان أحط إيدي عليكم وعشان أخرج الشياطين اللي فيكم وعشان أشفي الأمراض اللي عندكم وعشان تمسكوني تتحدوا بي وعشان الملكوت يدخل في حياة كل الناس لهذا قد أرسلت لأنك لو سألت المسيح يا رب أنت جاي ليه من أول إصحاح بيقول روح الرب علي لأنه أرسلني لأبشر المساكين وأشفي منكسر القلوب وللعمي بالبصر وللمنسحقين بالحرية فكان يكرس في مجامع اليهود لإلهنا كل مجد وكرم الأبد